بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين رأي الكتاب فينا إحنا إيه بالظبط في اختلاف يعني كلام يمشي عادي عادي وبعدين يتقال إيه أما أنت يبقى أنت حاجة تاني أو أما أنتم ساعات أما أنت تبقى عايد على ربنا فيبقى برضو كل الدنيا كوم ويجي عند ربنا يتقال إيه أما أنت حاجة تاني ليه ربنا مختلف وليه المفروض احنا نبقى مختلفين هو ده الموضوع الأساسي اللي هيشغلنا احنا غير كل الناس ده رأي الكتاب فينا رأي ربنا فينا انت حاجة تاني انت مش مرشح لجهنم انت مش مكانك الدنيا العادية انت مش مكانك النار اللي تحت دي والغلب والذل لا انت المفروض حاجة تاني وربنا غير كل الناس وغير كل الدنيا وغير كل وغير أي حاجة ونبتدي أول مرة من أعمال 19 تحت عنوان أما أنتم فمن أنتم أعمال 19 13 وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير معتادة قوات يعني إيه؟ معجزات فكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة يعني معجزات عجيبة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآذر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم حاجات بقى ما كانوش حد سمع عنها قبل كده حكاية منديل يطلع الشياطين ويشفي أمراض دي كانت بقى زيادة عن كل اللي بيحصل في العهد القديم كمان فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين في شوية يهود عجبتهم الشغلان وافتكر ان الحكاية سهلة بولس ما هو منين ما يروح يقول باسم الرب يسوع تحصل كل حاجة فشوية اليهود دول كانوا يبدو متطرفين شوية وحبوا ياخدوا نفس المجد ونفس المنظر قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز بي بولس ما هم ما يعرفوش يسوع ما يعني ما لهمش علاقة بالمسيح فقالوا نقسم عليك هيجربوا مع واحد عليه شياطين بيسوع الذي يكرز بي بولس وكان سبعة بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة اللي عمل الشغلانة دي سبع شباب اخوات أبوهم كان راجل دين يهودي راجل كاهن يعني رئيس كهنة فأجاب الروح الشرير وقال أما يسوع فأنا أعرف وبولس أنا أعلم وأما أنتم فمن أنتم هنا طبعا معنى الكلام إيه بالبلدي تطلعوا أنتم مين يعني يسوع طبعا أنا عارف وبولس أنا يعني ما أقدرش عليه إنما أنتم تطلعوا مين فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه روح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم هم عملوا اللي بيعملوا بولس قالوا اللي بيقولوا بولس الراجل بيقول باسم الرب يسوع قالوا باسم الرب يسوع طب ما اشتغلتش معاهم ليه اشمعنى هو بتشتغل معاه وعلى مناديله كمان فالشيطان هو اللي جاوبهم على الاستفسار ده قال لهم الحكاية مش كلام ومش لغة ومش تعويذة ده الحكاية انت مين بولس يقدر اه يقدر قوي انما انتوا تطلعوا مين اما انتم فمن انتم وده السؤال اللي عاوز يعني ننشغل بيه احنا مين احنا لينا سلطان على الشياطين زي بولس ولا احنا زي بتوع سكاوى دول الشيطان يبص لنا كده يقول اما انتم فمن انتم هل تسخر منا الشياطين ام تخاف منا احنا تبع انهي فئه اما انتم فمن انتم بولس الرسول كان له كان فاهم الدنيا صح لما ترجعوا لرسالته كورنثوس الاولى إصحاح أربعة في كورنثوس الأولى كان طلعوا ناس معلمين كتار وابتدوا عاوزين يسرقوا الأضواء من بولس الرسول وكانوا فاكرين الحكاية إيه كلام كورنثوس دي كانت بلد مشهورة بالفلسفة فلما دخل فيها الإيمان في بعض الفلاسفة أمنوا فافتكروا إن الحكاية خطابة بولس بيقول كلمتين حلوين فهم كمان بقوا مسيحيين وبقوا يخطبوا فطبعا في ناس مشيت وراه فبقى نوع من السبق بعد ما بولس ساب كورنثوس بقوا يتسابقوا مين يلم الناس أكتر ولأن هم فاكرينها أهلي وزمالك فابتدوا يقولوا إحنا بتوع بولس وإحنا بتوع أبولس وإحنا بتوع بطرس بولس صعب قوي عليه الكلام ده لما سمعه هو بره ما كانش في نفس البلد وقال لهم بتقولوا ايه هو المسيح هو مين اللي مات عشانكم بولس ولا بطرس انتوا ايه لخبطتوا خالص وبعدين شوفوا هنا يقول ايه بقى في كورنثوس الاولى أربعة عدد 18 يقول فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم أصل هو قال لهم طب أنا هبعت لكم تيموساوس يحل المشاكل فالناس لما سمعت إن بولس بعت تيموساوس قال لك ما هو خايف يجيلنا خايف يجيلنا ما هم بقى الحكاية ايه نوع راس براس بقى فهم واكلين الجو وقالوا بولس الظاهر خايف من المواجهة فبعت تلميذه الصغير فلما سمع ردهم فقال فانتفق قوم كأني لست آتيا إليكم ولكني سآتي إليكم سريعا أنا لا خايف ولا حاجة طب هاجيلكم بقى وهاجيلكم بسرعة إيه هي خناقة ولا إيه بولس شوفوا بقى الكلام سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم أنا ما يهمنيش بيقولوا إيه بيوعظوا إزاي ما يهمنيش عندهم فلسفة قد إيه بيكونوا جمل إزاي بيخطبوا إزاي ده كل ده كلام فاضي أنا جاي أشوف حاجة واحدة بس أنتم من أنتم يعني إيه بولس سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم قوتهم إيه دول ويحط لنا مبدأ مهم هنا يقول إيه لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة أما أنتم فمن أنتم الحكاية مش كلام ولا حفظ آيات ولا معلومات ولا علم ولا ولا مجرد حتى ترداد اسم يسوع اللي ما نفعش مع أولاد سكاوى إنما الحكاية ببساطة أنتم من أنتم فبولس قال أنا هجيلهم وأشوف يطلعوا مين دول اللي عاوزين ياكلوا الجو مش بي مش مش زعلان على نفسه هو هو زعلان على الناس اللي هتتسرق ورا طيارات غريبة فقال أنا هاجي أشوف الناس دي ومش جاي أسمع كلام إنما سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة صدقوني أعتقد من مشاكل الكنيسة دلوقتي كتر الكلام كلنا بقينا نعرف نتكلم وياما ناس في بيوتها تيجي تتكلم يقولوا لها كفايه وعظ لان الوعظ اصبح منفر من كتره الناس مش مستحلم مستحمله كلام لكن الناس بتدور على قوه الناس بتنجذب الى قوه الى شخص مش لازم يوعظ ومش لازم يقول كلام بس يحسوا انه مختلف ساعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم ملكوت الله ليس بكلام بل بقوه عشان كده يقول ماذا تريدون بعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداع بولس نفسه تعرض لمشكلة إغراء الكلام تعرفين بولس ده مثقف ثقافة عالية كان دارس فلسفة وعارف يوناني كويس وحافظ عهد قديم فيعني نمره عالية في كل حاجة لما دخل كورنثوس قال لقيت نفسي في تحدي أنا أول مرة أواجهه هقابل ناس دماغهم عالي أساتذة جامعة كلهم بيفكروا وبيتكلموا وبيقولوا كلام كبير وفاهمين اليوناني وعارفين أفلاطون وأرسطو فبيقول أنا كنت عندكم في خوف قال كده في كورنثوس قبلها بإصحاح وفي رعدة شديدة طب ايه اللي طلعك من الخوف والرعدة ده انت طول عمرك شديد وبتدخل في اي بلد وما بيهمكش حاجة قال حطيت مبدأ واحد قلت أنا داخل مش هعرف حاجة وسط الناس دي إلا يسوع المصلوب وكلام وكلامي وكرازاتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة قال رميت بقى الإقناع على الجنب والحكمة البشرية على الجنب والفلسفة على الجنب وقلت هروح أقول للناس كلام بسيط جدا أقول لكم أنا بكلمكم عن إله بيحبكم نزل الأرض مات عشانكم واللي عجبه قال أنا قلت مش هتكل على الحكمة والفكر والفلسفة لقيت نفسي هتروح مني قوتي لأن ملكوت الله ليس بكلام فقال أنا دخلت وسطيكم ليس بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة قال أنا دخلت كورنثوس بقوة عشان كده في سنة ونص عمل كنيسة قوية في أصعب بلاد العالم في الوقت ده بلد كلها إلحاد وإباحية وفساد وفلسفة أصعب البلاد المسيح جاله في ليلة قال له ما تسيبش البلد دي أنا عاوز فيها ناس قعد سنة ونص في كورنثوس بإلحاح من المسيح وكان خايف وكان عاوز يسيب البلد لأن حاسس دول دماغها عالية قوي إنما لما اتكل على القوة وبقى يصلي كتير بقت الحكاية ليست بكلام بل بقوة أما أنتم فمن أنتم السؤال لازم يشغلنا إحنا إيه إحنا بولس وإن إحنا ولاد سكاوى طب إحنا مسيحيين زي بولس ولاد سكاوى دول شوية يهود عندنا إيمان بالمسيح زي بولس أمال ليه مش قادرين نعي يعني نبقى في قوة هذا الرجل أنتم من أنتم هل الشيطان يبص على واحد فينا يقول له تطلع سعادتك مين تطلع أنت مين تعرفين في موضة اليومين دول كل واحد يروح عند واحد مريض يبقى عاوز يحط ايده ويقول له هطلع شيطانك تطلع شيطان مين وانت عارف تغلب الشياطين اللي بيحاربوك بقت نوع من ال يعني شكلها حلو اصلها الحاجات دي مبهرة فبقت موضة وتتفرجوا على التلفزيونات بره تلاقوا يطلع الوعظ من دول يعمل شو انما صدقوني الشياطين لو شياطين بجد هتقول لهم الكلمتين دول أما أنتم فمن أنتم أنتوا تطلعوا إيه إحنا نعرف بولس شوفوا الشيطان يقول إيه يسوع أنا أعرف وبولس أنا أعلم دول كفة مسيح له المجد ورجالته يعني دول كفة أنا عارفهم ده بولس ده بتاع المسيح ما أقدرش أقرب منه إنما أنتوا بتوع مين تبع مين أنتم آه من أنا ومن أنت لو رجعنا الأول الكتاب خالص يجي لنا الإجابة اللي تخلينا نعرف نحن من نحن فأول سفر التكوين ربنا يقول كلمة تخوف شوية بس هي بتفوق الواحد يقول له إيه يقول له أنت يا آدم إيه أنت يا آدم تراب تكوين 3 19 لما عمل العملة آدم انتوا عارفين عمل العملة ليه؟ نسي من هو الشيطان جاي يقول له تبقى راسك براس ربنا وانت ده ربنا خايف منك فعشان كده مش عاوزك تنافسه فانت لو كلت من الشجرة هتبقى زي الله يا ريت يا ريت كان الشيطان قال له انت من انت ساعتها يا ريته كان افتكر ان هو كان شويه تراب فلما معرفش أنت من أنت يا آدم ربنا قال له تعالى فكرك لأنك يا آدم تراب وإلى تراب تعود أنت نسيت أصلك أنت مين عشان تفتكر أنك هتعمل وتسوي أنت يا آدم تراب وإلى تراب تعود كل القديسين شغلتهم الحتة دي وكلهم اكتشفوا انه الانسان فينا سوري في التعبير اللي اقوله مغفل لما بينسى الحته دي انه شويه تراب و... ويتراءى له انه هيقدر يعمل ويسوي وينجز ويخلد وبعدين الرساله تجيله تقول له يا ادم انت تراب والى تراب تعود حاسب ولو افتكرت القاعده دي تدخل فيك القوه اللي تخليك انت بقى تخليك حاجة كبيرة في فلسفة بولس سماها إيه؟ قال أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة في يعني أنا ملغي لأني تراب لكن طول ما أنا عارف ألغي نفسي ساعتها النعمة تشتغل تخليني أنت بقى من زي من نوعية بولس الرسول فاهمني ولا مش عارف أعبر يعني لما الشيطان قال بولس أنا أعلمه عاوز يقول ده عينة نادرة ده مش تراب زي بقية البشر لا ده ما تراب بس مليان نعمة ما اقدرش اقرب منه ليه لانه عارف انه تراب وفاكر انه تراب وبيقول انا ما انا بيقول أنا ولا حاجة وكله ربنا من الأول للآخر أو ساعتها يبقى بولس أنا أعلمه أعمل له 100 حساب إنما لما الواحد فينا يفتكر إن هو حاجة تروح منه كل حاجة في سفر الجامعة آخر إصحاح سليمان الحكيم اللي عاش وقال أنا كتير وكان هيضيع ويدخل جهنم من كتر ما قال أنا أنا لما تقروا سفر الجامعة تخافوا على سليمان تخافوا عليه أقصد إيه اقروا معايا إصحاح اتنين جامعة اتنين اللي يقرا الإصحاح ده يقول الراجل ده مش ها مش هيدخل السم يخاف عليه لأن هو حكى خبرته مع الدنيا فقال أنا يعني قال أنا دقت وشفت وعملت كل حاجة وما كانش في حد أكبر منه لكن في الآخر هيعدلها قبل ما يموت يقول قلت أنا في قلبي هلم أمتحنك بالفرح فترى خيرا وإذا هذا أيضا باطل للضحك قلت مجنون وللفرح ماذا يفعل افتكرت افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكمة وآخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم فعظمت عملي بنيت لنفسي بيوتا اللي سامع النغمة يحس إن كلها إيه أنا أنا كلها فخر يعني غرست لنفسي كروما عملت لنفسي جنات وفراديس غرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر عملت لنفسي برك مياه لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر قنيت عبيدا وجواري وكان لي ولدان البيت كانت لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي جمعت لنفسي أيضا فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم وبقيت أيضا حكمتي معي ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما لم أمنع قلبي من كل فرح لأن قلبي فرح بكل تعبي وهذا كان نصيبي من كل تعبي ثم التفت أنا إلى كل أعمال التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبت في عمله فإذا الكل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس أنتم من أنتم طلع طلع طلع طلع وعمل كل حاجة وبعدين قال التفت بصيت ورا بقى على السنين اللي عدت كلها فخر وقوة وعزوة ومركز وسلطة وجاه واكتشفت انها برضو ولا حاجة القاعدة ما اختلفتش برضو انت يا ادم تراب والى تراب تعود عشان كده في اخر سفر الجامعة اخر اصحاح يقول ايه جامعة 12 سبعة يقول ايه فيرجع التراب الى الارض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها باطل الأباطيل قال الجامعة الكل باطل يبقى الإنسان فيه جزئيتين مهمين هو تراب وفي روح نسمة من الله التراب هيرجع تراب والروح هيرجع لربنا لو عاش روحيا يبقى مشي في سكة بولس الرسول الشيطان يديله تعظيم سلام ويقول له بولس أنا أعلم وأعمل له 100 حساب إنما لو عاش مشغول بالتراب يرجع التراب إلى الأرض التي أخذ منها وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه تاني أما أنتم فمن أنتم يا ترى احنا تراب ولا أرواح قديسين ساكنة في التراب لسه احنا أكتر المكون الأساسي بتاعنا إيه عشان كده في سؤال مزعج شوية بعد عشر سنين من انتقالنا يعني من هذا العالم هيتقال علينا ايه اذا حد افتكرنا هيقولوا علينا ايه يا ترى هتبقى سيرتك ايه لو كان التراب يبقى اخرها نعي في الجرنال لكن لو كانت روح عاشت بقداسة لا مش هتخلص لا على الأرض ولا في السماء في قصة العشار والفريسي يبان برضو أنت من أنت دخل الفريسي صلى يقول له يا رب أشكرك لأني أنا ها لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار أنا بصلي وأنا بصوم وأنا وعمال يدين ربنا الراجل التاني طلع ناصح جدا خد جنبه ومش قادر حتى يرفع عينيه حسب كلام نص له علم وخبط على صدره كده وقال ايه انا بس قال ارحمني يا رب لأن لأني خاطي قال أنا خاطي بس الشياطين ساعتها ترحلت من عند العشار وراحت عند الفريسي مش قادرة تقرب من العشار نزل مبررا ليه؟ لأنه عرف يقول أنا ما أنا عرف يقول أنا خاطي إنما أولاد سكاوى قالوا إحنا قديسين زي بولس قديسين منين؟ ده بولس نفسه ما بيقولش على نفسه كده بيقول أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا أنتوا اللي ما تعرفوش حاجة هتعملوا بتاعت بولس في كورنثوس الأولى برضو أربعة معلش هرجع تاني لبولس لأن هو صاحب المشكلة دلوقتي الجماعة بتوع بولس دول بتوع كورنثوس كانوا يغريهم قوي حتة المنظر والكرامة فبولس قال لهم بصوا يا جماعة انتوا بقيتوا محترمين بصراحة احنا مش محترمين انتوا بقيتوا مكرمين بصراحة احنا ملناش كرامة انتوا بقيتوا كبار واحنا هنفضل صغيرين انما عاوز اقول لكم في الاخر يعني هو بيقول يعني ان احنا ربنا معانا انما انتوا ربنا مش معاكم شوفوا هيقولها ازاي وعلى فكرة الجزء ده نوع من العتاب اللي فيه نوع من التهكم لما تقروا كورنثوس الأولى أربعة من عدد ثمانية يقول إنكم قد شبعتم قد استغنيتم ده بيتريق على فكرة هم لا شبعوا ولا استغنوا بس بيتريق ملكتم بدوننا خلاص يا سيدي وصلت انت كده انت بقيت عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة ومش محتاج حاجة فانت باشا كده ليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل أخيرين قال ربنا قصد يخلينا نحن الرسل آخر حاجة كأننا محكوم علينا بالموت لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس بقى ربنا عامل مننا منظر نحن جهال من أجل المسيح أما أنتم فحكماء بيتريق ها بيقول احنا بقينا جهلة قدام كل الناس كل الناس بتقول علينا جهلة عشان كده في قوة لكن انتم بقيتوا فاهمين نحن ضعفاء أما أنتم فأقوياء هم مش أقوياء حقيقة فاهمين هم فاكرين نفسهم أقوياء وهو عارف أنه ضعيف فالحقيقة أنه هو قوي وهم اللي ضعف أنتم مكرمون أما نحن فبلا كرامة إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعر ونلكم وليس لنا إقامة ونتعب عاملين بأيدينا نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل يفترى علينا فنعز صرنا كأقذار العالم يا خبر كلمة صعبة أوي صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن أما أنتم فمن أنتم عاوز تبقى الشيطان يقول فلان أنا عارفه ويعمل لك حساب تقدر توصل للمرحلة دي يقدر الواحد فينا يقول أنا مستعد أبقى زبالة العالم كلها آخر حاجة آخر الكل لأنه ساعتها هيقول أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة في وده شعور داخلي على فكرة مش هيمشي يشتم نفسه بولس دي المرة الوحيدة اللي جه على نفسه في الكلام كده يعني لكن كان عاوز يقول لهم انتوا ماشيين في سكة غلط انتوا فاكرين التدين منظرة وكرامة وعز وكلام شيك لا التدين ده قوة داخلية ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة فبيقول ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا بعد ما اداهم كلمة النشفي بل كأولادي الأحباء أنذركم بينذرهم ليه؟ لأنهم فاكرين نفسهم شبعانين فاكرين نفسهم ملكوا استغنوا فبيقول لهم أنا بنذركم أنتوا ماشيين في اتجاه غلط الكلام ده بتاع الدنيا على نفس أما أنتم دي ربنا يسوع في مرة لقى التلاميذ بيتكلموا في ظهره مين فيهم الأعظم فقام لمهم بسرعة وقال لهم تعالوا رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم هي أما أنتم هي فلا يكون فيكم هكذا اوعى النظام ده يدخل عندكم حكاية الأعظم هو السيد والأكرم هو العالي الكلام ده في الدنيا بس رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون انتوا لا من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن آخر الكل وعبد الكل قال كده أما أنتم فمن أنتم عرفتوا احنا ليه مش أقوياء أو ليه احنا مش مش زي بولس أولا لأننا ماشيين في سكة العالم عاوزين نبقى مراكز زي الناس وأغنية زي الناس وسلطة زي الناس ونتحدى الناس بلغتهم وتفكيرهم إنما مش واخدين بالنا أن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة نسينا أنه القديسين ما كانتش دي الحاجات اللي بتبهرهم بولس قال خسرت كل حاجة وأنا بحسبها زبالة لكي أربح المسيح وأوجد فيه فبقى هو فعلا نعمة الله العاملة معه في قصة قديمة في, في سفر العدد برضو ينطبق عليها نفس الشعار أما أنتم فمن أنتم سفر العدد إصحاح 16 يقول وأخذ قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي وداثان وأبيرام ابن ألياب وأون ابن فالت ابن رأوبيم دول شوية ناس أغلبهم ينتسبوا لسبط لاوي سبط لاوي كانوا مسؤولين عن رعاية الخيمة وملتزمات الحاجات بتاعة العبادة إنما ولاد هارون بس اللي مخصصين لتقديم الذبائح يعني زي كهنة وشمامسة بتوع لاوي دول زي شمامسة فالشلة دي عملت ثورة عشان قالوا احنا عاوزين نبقى كهنة راسنا براس هارون وولاده اشمعنى هارون وولاده يبقوا كهنة واحنا ما نبقاش كهنة أما أنتم فمن أنتم هتيجي نفس النغمة دلوقتي فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب انتوا مالكوا عاملين فيها رؤسة ده موسى وهارون بيقولوا لهم بيقولوا لموسى وهارون كده احنا كلنا مقدسين احنا كلنا بتوع ربنا ايه يعني اشمعنى انتوا اللي كهنة وانتوا اللي تسوقوا الناس وانتوا اللي... موسى ده على فكرة ساعتها 100 سنة وهارون أكبر منه كام سنة يعني دول اتنين شيوخ كبار عواجيز وموسى كان شاف المسيح كذا مرة قبل كده وبيقعد يتكلم معاه كده يعني فطبعا ايش جاب لجاب اما انتم فمن انتم تطلعوا ايه انتوا اللي واقفين تقولوا احنا احنا نبقى كهنه واحنا اللي نسوق الشعب واحنا انما موسى يرد يقول لهم يا اخوانا اختشوا طب مين فيكم صام 40 يوم زي طب مين فيكم قعد في الجبل يحكم مع ربنا 40 يوم ما ابدا ما قالش كده لما سمع موسى سقط على وجهه شوفوا العظمة بقى شوفوا الأبوة قلبه وقع ليه عارف إنها مصيبة عارف إن في كارثة هتحصل عارف إن الكبرياء دخل فيهم وهيضيعهم عارف إن هم عاوزين ياخدوا مراكز روحية فماشيين في سكة غلط خالص الحكاية مش كده اجروا ورا مراكز في الدنيا لكن مراكز في الكنيسة كمان انتوا فاهمين الحكاية غلط خالص فسقط على وجهه هذا الشيخ العظيم حط وشه في الأرض سجد قدام ربنا عاوز يقول له ارحم يا رب ارحم عديه على خير ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له قال لهم ربنا هو اللي هيقول مين بتوعه مش أنا مش هدافع عن نفسي موسى مش هيدافع ربنا هيقول مين أنتم هيقول من له ومن ليس له ما هتبان بقى من أنتم هنا ومن المقدس حتى يقرب إليه فالذي يختار يقرب إليه ربنا اللي يختار مش أنا شوفوا اتضاع موسى لا دافع ولا حكى ولا أي حاجة قال خلاص دي بتاعت ربنا هو اللي حدد افعلوا هذا خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا فالرجل الذي يختار الرب هو المقدس كفاكم يا بني لاوي صعبان عليه قوي كفاية يعني كفاية اللي انتوا فيه وقال موسى لقورح اسمعوا يا بني لاوي أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من كل جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك وتطلبون أيضا كهنوتا يعني هو أنت مستقل بكونك شماس هي معناها كده هو أنت مستقل أنك أنت بتقف على باب بيت ربنا تخدمه ف بقت قليلة في عينك عاوز تعمل راسك براس موسى وهارون انتوا فاهمينها ازاي انتوا فاكرين الحكاية سبق مين له كرامة أكبر فموسى بيقول لهم هو انتوا مستقلين بالكرامة اللي انتوا فيها انت مستقل بكونك مسيحي عاوز كمان تعمل معجزات ده انت مسيحي يعني اسمك مكتوب في السماء يعني المفروض تبقى شبه المسيح الحكاية مش سبق كرامات الحكاية مش مراكز دور على المراكز اللي في السماء أتطلبون أيضا كهنوتك إذا أنت وكل جماعتك متفقون على الرب أنتوا اتفقتوا على ربنا كده أنتوا بقيتوا أعداء أما هارون فما هو حتى تزمرون عليه بيدافع عن أخوه لأن أخوه هو الكاهن هو رئيس الكهن قال لهم حلكم أنتوا هايجين على الراجل ليه يطلع إيه هارون شوف اتضاع موسى قال لهم ما هو هارون ربنا اللي حطه في الشغلانة دي بتتذمروا عليه ليه فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابني أليآب راح يدعيهم عشان يعني يعقل يقول لهم بلاش اللغة دي مع ربنا هو موسى فاهم ربنا كويس وعارف ان في حاجات بتغضب ربنا تمام التعالي ده بالذات في الأمور الروحية يغضبه جدا فراح يناديهم فقال لا نصعد بقى موسى اللي قاعد بيقول لهم تعالوا يا اولاد اقعد معاكم ونتفاهم شوف ايه اللي مضايقكم قالوا له لا مش هنقابلك أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا أيضا ترأسا ده مخهم راح خالص ده صعبان عليهم الأرض اللي كان فيها اللبن والعسل عشان وصعبان عليهم إن هم ماشيين في البرية طب خرجتوا ليه؟ انتوا نسيتوا البحر اللي اتشق والصخرة اللي طلعت مية والسماء اللي نزلت أكل نسيتوا عماليق اللي اتغلب في السكة نسيتوا المعجزات اللي عشتوا فيها 40 سنة جايين في الآخر تقولوا يا خسارة مصر ويذل وغلب العيشة مع ربنا وكمان موسى هيعمل فيها ريس تحس إن مخهم خلاص طلع بره الخط خالص ده التفكير الأرضي لما يدخل في الجو الروحي خلي بالكم احنا دايما معرضين بالحتة دي الكبرياء ده لغة العالم نظام الدنيا كله كده من الأعظم أخطر حرب إن اللغة دي والتفكير ده يدخل في عالم الكنيسة وعالم الروحيات يلغي جنبه كل حاجة روحية كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم هل تقلع أعين هؤلاء القوم لا نصعد انت ايه يعني هتاخد عينيهم كمان ما كفاياك بقى مش هنطلع نتكلم معاك طبعا عند وعنف وتجاسر وكبرياء و... أما أنتم فمن أنتم اللي ماسكين مجامر يبخروا ربنا عملوا نفسهم كهنة بالغصب يعني شوفوا بقى يحصل فاغتاظ موسى جدا موسى الحليم من المرات النادرة اللي اتقال انه اتغاظ هو اتغاظ لأنه عرف ان ربنا خلاص ناولهم وقال للرب لا تلتفت إلى تقدمتهم ما تقبلش منهم يا رب حمارا واحدا لم آخذ منهم ولا أسأت إلى واحد منهم ما تصدقهمش يا رب لو قالوا إن أنا استغليت موقفي ما هم بيتهموا موسى وهارون إن هم إيه متسلطين على الشعب وبيستغلوا مركزهم قال لهم ما خدتش حمار منهم ولا أسأت ليهم وقال موسى لقرح كن أنت وكل جماعتك أمام الرب أنت وهم وهارون غد قال له بكرة ربنا يحكم أنت تقف في كفة أنت وناسك وهارون وأولاده وربنا يحدد مين الكاهن وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة ما هو بقى قرح جايب الايه العيال وعيال العيال لمم لم قال لك كلنا راس بعض كلنا زي بعض فلم 250 واحد تبعه فأخذوا كل واحد مجمرته وجعل فيها نارا ووضعوا عليها بخورا وقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون وجمع عليهما قرح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع يعني راح إيه جاب كل الجمهور الألفات بقى عشان يتفرج وقرح فاكر إنه إيه هو اللي هو اللي هيكسب فتراءى مجد الرب يعني ايه تراءى مجد الرب يلاقوا عمود السحاب نازل كله يخاف ويرجع خطوتين لأن ربنا كان بيكلمهم من عمود سحاب فينزل العمود ناحية الخيمة يبقى ربنا قاعد وسطيهم بقى هيحكم وكلم الرب موسى وهارون قائلا افترزا من بين هذه الجميعة فإني أفنيهم في لحظة شوفوا الكلام بقى يخوف ازاي قال لهم ابعدوا عنهم ابعدوا عنهم خالص دول عشان أنا في لحظة أفنيهم فخر على وجهيهما سلام على عظمة رجال الله موسى وهارون دول مش يقولوا يستاهلوا يستاهلوا عاملين عينيهم بعينينا لا خالص دول اباء ربنا حكم وقال سيبوني افني كل الجماعه عشان بيتطاولوا عليا وعليكم وعشان فهموا الدنيا كلها غلط سيبوني اقول لهم انتم من انتم ده انتوا كان محكوم عليكم بالاعدام في مصر ده انتوا كنتوا هتموتوا كذا مره في البريه ولولا شفاعه موسى سيبوني أفنيهم فخر على وجهيهما وقال اللهم إله أرواح جميع البشر هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة يشفعوا فيهم فكلم الرب موسى قائلا كلم الجماعة قائلا اطلعوا من حوالي مسكن قرح ودسام وأبيرام قال لهم خلاص عشان خاطركم مش هفني الجماعة كلها روحوا قولوا للشعب بعيدوا عن الثلاثي ده وناسه لأنه لازم يبقى لهم عقاب فقام موسى وذهب إلى دسام وأبيرام وذهب وراءه شيوخ إسرائيل فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئا مما هم لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم فطلعوا من حوالي مسكن قورح ودسام وأبيرام فخرج دثان وأبيرام ووقف في بي خيمتهما مع نساء بنيهم وأطفالهم فقال موسى بهذا تعلمون أن الرب أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال وأنها ليست من نفسي إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابتهم مصيبة كل إنسان فليس الرب قد أرسلني يعني مش هيموتوا موتة طبيعية ولكن إن ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فيها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب شوفوا الكبرياء يخلي الواحد يزدري بربنا نفسه فلما فرغ من الكلام انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم رعب طبعا زي زلزال وشايفين الأرض بتبلعهم لأنهم قالوا لعل الأرض تبتلعنا وخرجت نار من عند الرب وأكلت ال 250 رجل الذين قربوا البخور على بعدها بكام عدد كده عدد 41 يقول ايه فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون حاجة غريبة كده ليه طيب مالهم موسى وهارون ما عملوش حاجة حاولوا يحابوا يعني يدافعوا عنهم وصلوا وقالوا لهم بلاش وهم اللي جابوا كلام لروحهم إنما كل الجماعة فيها فكر الكبرياء كل الجماعة مفيش غير موسى وهارون اللي غلابة متواضعين قائلين إننا إن أنتما قد قتلتما شعب الرب أنتوا السبب في هلاكم الله سبب إيه بس ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرف إلى خيمة الاجتماع وإذا هي قد غطتها السحابة أم ربنا نزل تاني وتراءى مجد الرب نزل يحامي عن ولاده الدنيا كلها هاجت على موسى وهارون تاني بسبب الأشرار دول فجاء موسى وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع فكلم الرب موسى قائلا قال له بص كفاية بقى اطلعا من وسط هذه الجماعة فإني أفنيهم بلحظة أنت تخد بس هارون وولاده على جنب وأنا أفني الناس دول كلهم لأن كلهم كبرياء كلهم شر فخر على وجهيهما أما أنتم فمن أنتم أنتم بتعرفوا تسجدوا ولا ما بتعرفوش تبع موسى وهارون اللي راسهم في الأرض ولا تبع دسان وأبيرام وقرح اللي راسهم في السماء تبع ايه وقال موسى لهارون خذ المجمرة شوف بقى موسى يا رجل الله قال له الحق يا هارون ارفع بخورك انت واطلب رحمة عن الناس عشان ربنا يرفع غضبه واجعل فيها نارا من على المسبع وضع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم لأن السخط خرج من قبل الرب قد ابتدأ الوباء ابتدى يحصل وباء سريع ابتدى يقش ألفات من الجماعة فجري هارون حط الشرية والبخور وجري عشان يقدم ويكفر عن الشعب فأخذ هارون كما قال موسى وركد إلى وسط الجماعة شوفوا الحب شوفوا الراجل العجوز بيجري عشان ينقذ على قد ما يقدر ما يمكن إنقاذه كل ده ليه آدي رجل الله أما أنتم فمن أنتم وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والأحياء كلمة رائعة يعني إيه فامتنع الوباء يعني مطرح ما وقف هارون يصلي الوباء وقف بقى على شماله ميتين من الوباء وعلى يمينه الأحياء اللي عدوا من الوباء بشفاعة هذا الرجل بصلوات هذا الرجل بقوة هؤلاء موسى وهارون أما أنتم فمن أنتم أنت بتاع ربنا هيقبل بخورك ويقبل صلواتك ويقبل سجودك ولا أنت تبع قورح بتقول وإحنا لأ ليه ولا تبع الجماعة اللي عمال تتهم ربنا وتتهم رجالته أما أنتم فمن أنتم فاضل حتة أخيرة أقول لكم اللي بيعجبوا ربنا يقولوا على نفسهم إيه أنا طولت معلش هخلص في دقايق في مزمور 22 نمشي في المزامير بقى نشوف ازاي الواحد ياخد القوة من ربنا عشان يعجب ربنا ياخد القوة ازاي عشان يبقى أنتم من أنتم في مزمور 22 يقول أما أنا فدودة لا إنسان عار عند البشر ومحتقر الشعب تعرفين المزمور ده من أكتر المزامير اللي بتتكلم على المسيح في ألامه لكن تصوروا معايا الملك داود لما يقول لربنا يا رب أنا حتة دودة أنا دودة وربنا يقول له لا ده أنت غالي قوي والشياطين يقولوا يسوع أنا أعرفه وداود أنا أعلمه وبولس أنا أعلمه عشان بيعرف يقول إيه أنا دودة لا إنسان داود وقف قدام شاول في مرة تانية قال له وراء من خرج ملك إسرائيل وراء كلب ميت وراء برغوت واحد يحكم الرب بيني وبينك هو قال الكلمتين دول شاول وقع خالص وداود طلع خالص في مرة تاني داود يقول ايه في مزمور أربعين أما أنا فمسكين وبائس الرب يهتم بي في ناس ما تحبش تقول الكلام ده في ناس دايما عاوزة تقول أنا كويس أنا جدع أنا أقدر مش مع ربنا بولس الرسول اوعوا تفتكروا انه كان راجل مش متواضع ده كان متواضع جدا ومتذلل جدا وبتاع سجود وأصوام وأسهار ومزامير فكان عارف ازاي ياخد قوة من ربنا لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة أما أنا فمسكين وبائس مرة تاني يقول في مزمور 69 أما أنا فمسكين وكئيب خلاصك يا الله ارفعني وفي مزمور سبعين أما أنا فمسكين وفقير اللهم أسرع إلى معونتي يعني لما يقولوا لك عرف نفسك تقول إيه تقول أنا الباش مهندس فلان أنا الدكتور فلان ماشي قدام الناس قول اللي انت عاوزه إنما قدام ربنا قول له إيه أنا رب خاطي زي العشار أنا مسكين زي داود أنا دودة لا إنسان زي داود أنا ولا حاجة قول كده عشان تدخل في في الجنب بتاع بولس الشياطين يعملوا لك حساب يخافوا منك إنما تقول باسم يسوع الذي يكرز به بولس اخرجه قول لهم أنتوا مين تطلعوا أنتوا مين اللي بتقولوا الكلام ده من ضمن ما قال أما أنا هختم بالحتة دي بجد بقى مش بضحك عليكم يعني قال ايه اما انا فصلا فصلا اما انا فصلا اذا كنا قلنا انتم من انتم يا ريت الواحد يقول انا رب مسكين عشان كده انا صلاه لما يعصروك كده ويطلعوا حياتك كلها يلخصوها في كلمه تطلع ايه في واحد يقولوا اما انا ففلوس في واحد يقول أما أنا فشهوات في واحد يقول أما أنا فمراكز أو أما أنا فوزير يعني يكون وزير بقاله 20 سنة ساب الوزارة إنما لازم يدخل في أي حتة يقول أنا الوزير لأنه هو, هو دي حياته لا إمتى تبقى شاطر وتقول أما أنا فصلاة صلاة أنا حتة صلوة صلاة صلاة زي يوحنا المعمدان عارفين لما الكتاب لخص حياة الراجل ده أعظم مواليد النساء قال عليه كلمة واحدة بس قال صوت صارخ في البرية يوحنا ده صوت بس صوت للحق أعظم مواليد النساء تقدر تقول أنا صوت أنا صلاة أنا مسكين أنا دودة أنا خاطي زي العشار ولا لما نسألك سؤال أنتم من أنتم هتقول إيه ربنا يدينا حكمة أن احنا نواجه نفسنا بمن نحن لإلهنا كل مجد وكرم الأب والدم